السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأسأل الله أن يبارك في هذه الأوقات ويجعل في اقتراب وقت الشروق شروق القلب على ما يحب الرب سبحانه وتعالى لمسة اليوم المتعلقة بالعشر كما قلنا سنصدر في لقاء كأنك مع صلى الله عليه وسلم لمسة كل يوم اللمسة اليوم هي لمسة تتعلق بصحابي جليل رضي الله عنه هذا الصحابي كان عليه حال خاص في القرب من الرحمن سبحانه وتعالى فبيقول الصحابي ده من حاله العجيب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صداقته حتى يقضى بين الناس يا رب في رواية حتى يحكم أو يحكم بين الناس يعني كل امرئ في ظل صداقته يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس حتى يقضى بين الناس بأن إن الصدقة دي يخرجها الله تجسد في صورة مظلة عظيمة لصاحبها شوفوا انتوا الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل ناس غرقانة في العرق والعرق بتاعهم بعضهم وصل لحقويه والبعض وصل لإيه فنسأل الله السلامة ويظل صاحبها في مدة الحساب خمسين ألف سنة ركز في الوقت خمسين ألف سنة حضرتك هتعيش خمسين سنة آه دي ألف ضعف يقف في ظلها مدة الحساب فالمتصدق يكفى المخاوف ويصير في كنف الله وستر الله سبحانه وتعالى إذا يا أخت نعمة ويا أخواتي اللي بيسألوني على قصة زينب وصفية أنتوا إن شاء الله عندكم دور النهاردة واجب أما تسمعوا القصة أنكم إيه تنتبه لهذه العبادة إيه هي العبادة؟ عبادة الصدقة عبادة الصدقة الفاعل الأحب في الأيام الأحب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس انتوا سمعتوا الحديث ده قبل كده حضراتكم سمعتوا الحديث ده قبل كده ولا اول مره في حياتكم تسمعوه طيب اللي سمعوا قبل كده واللي أول مرة يسمعوا في الحياة ناوي تعمل إيه بعد ما سمعته إن شاء الله أنا هتصدق صدقة بإذن الله في العشر الأوائل من ذي الحجة وبإذن الله ممكن يبقى فيه صدقة في عاشوراء واحتمال بس مش هوعدك تبقى فيه صدقة في جمادة وبعد كده أرجع للصدقات في آخر شعبان وأنا بستعد لرمضان جميل نسأل الله أن يسددك لكن تعال نشوف الصحابي كده أبو مرثد ده بيعمل إيه فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء الله الله الله فيش يوم يعدي يوم يعدي إلا ويتصدق فيه هو سبحان الله مرثد ده ليه كنية حد عارفها حد عارف كنية أبو مرثد كنيته اسمه إيه أبو الخير سبحان الله كان لا يخطئه يوم لا يمر فيه يوم بيعمل ايه بقى اليوم ده الا تصدق فيه ولو كعكه ولو بصله الله اكبر ولو ايه ولو كعكه ولو بصله طالع المسجد ماشي رايح يصلي معاك ايه معاه صدقه ايه الصدقه دي بصله يا الله طب والبصله دي هتعمل ايه لا لا هو عارف كويس قوي هتعمل ايه هو عارف ان دي ان شاء الله ان المرء في ظل صدقته يوم القيامة فيقول لك لا تنفعني ان شاء الله دي هتنفعني فهل ممكن حضراتكم تعيشوا المشهد ده لان يزيد بن ابي حبيب بيحكي لنا القصة بيقول ان كان مرثد ابو الخير لا يجيء الى المسجد الا ومعه شيء يتصدق به لا يجيء فعش قال فجاء ذات يوم إلى المسجد ومعه بصل فقلت له أبا الخير ما تريد إلى هذا ينتن عليك ثوبك يعني خلي ريحة التوب بتاعتك مختلفة قال يا ابن أخي يا سلام على كلمة يا ابن أخي دي إنه والله ما كان في منزلي شيء أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته فهو بيقول لك إن ظل المؤمن صدقته فأنا عاوز أتحرك أنا عاوز أتحرك فهل ممكن حضراتكم تعملوا كده في العشر إنك على الأقل تكون كأبي الخير ممكن يكون ده يوميا بتتصدق في الأيام الأحب بشيء يقربك إلى الله طبعا الموضوع التصدق ده منازل بقى التصدق ده منازل وخلي بالكم يا جماعة الجماعة المصريين العرق المصري العمل ده احنا محتاجين نركز فيه ليه لأن كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد هو أبو الخير يقول الراوي وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى رأيت البصل يحمله شوفوا هو بيقول له لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره المصريين دول لهم الله من زمان وهم مش لاقيين أي حاجة فالراجل إيه بيقول له أنا مش لاقي حاجة في بيتي لكن سبحان الله الفرق في بيته في هم في بيته في همة في بيته في حرارة في حرارة تجاه دينه تجاه الأعمال دي فعشان كده سبحان الله اتحرك عشان كده محدش يجي يقول لي أنا مش معايا أنا مش مقتدر أنا مش عارف إيه أنت صادق لكن كن كأبي كن كأبي الخير مرثد خلاص وفكرة بصوا يا جماعة الشيطان هيخش لك فين آه ليس هناك من يستحق شايف المصريين دول اللي عدوا خط الفقر الرسمي ال 40% اه لا يزم انا مش لاقي حد يستحق يا سيدي اعطي اي احد الصدقه مش شرط ان فيها بيكون يستحق ولا مش يستحق خلاص اي حد يغلب على ظنك اديله خلاص الموضوع يعني, يعني اكيد انت مش مطلع يعني 2 مليون فبتقول لي عاوز اللي يستحق لو معاك 2 مليون عاوز تطلعهم عشان يستحق اه تواصل معايا وانا اقول لك ايه هدلك على ناس تستحق وطبعا الموضوع ده بقى فيه في توفيق يا جماعه في واحد يقول لك ايه انا هتصدق يوميا في العشر بشيء من احب الاشياء الي قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم اوعى تكون فاكر ده بتاعتك سرا وعلانيه يا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم هيجي يوم والله لا بيع فيه مش هتعرف تستفيد حاجة بقى لا بيع فيه ولا خلال الله أكبر سرا وعلانية يرجون تجارة الجماعة اللي ناويين على التجارة دي تجارة لن تبور نعود إلى رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عائشة وبعدين تكلم مع صفية وزينب وموقف آخر يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فيجلس فيجد عائشة رضي الله عنها وبجانب عائشة مين؟ يجلس أبو بكر رضي الله عنه وبجانب أبي بكر ابنته أسماء رضي الله عنهم كان أبو بكر واقف المجلس الجميل ده ينتظر أن يطلع عليه يطلع عليه غلام بزاملته إيه الزاملة دي؟ الزاملة ديت اللي هو الإيه؟ الشيء اللي بيكون محمول فوق الناقة يعني زي ما أنت تقول متاعي حاجتي كده يعني فهو أبو بكر رضي الله عنه معاه غلام الغلام ده مسؤول عن خادم يعني مسؤول عن إيه؟ المتاع شنط إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتاعت السفر يعني اللي عليها بقى إيه؟ اللي عليها الطعام والشراب والكلام ده فأبو بكر ينتظر هو قاعد مع بناته ينتظر أن يطلع عليه غلامه بزاملته التي كانت تحمل المتاع بتاعه ومتاع مين فاكرين ومتاع مين ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين ان احنا قلنا من البداية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سايب متاعه مع مين مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه صح وقلنا هنيئا لابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اعطاه هذا المهم أعطاه المنزلة دي فهو منتظر وهو في غاية الانتظار جاله الغلام فأبو بكر الصديق بيقول له إيه أين بعيرك الراجل جه ومش معاه الإيه مش معاه البعير أنتوا عارفين يعني إيه يعني الجمل ضاع قال أضللته البارحة تاه مني امبارح فطفق أبو بكر يضربه أبو بكر بدأ إيه غضب فبدأ مد إيده يضربه وطبعا لما أقول لك أبو بكر ضرب أو النبي ضرب أو عمر ضرب طب أنت مدرك كويس قوي إن الكبار دول عما بيضربوا بيضربوا إزاي وبيضربوا كي يعني مثلا يمسك سواك ويضرب ده اسمه ضرب خلاص عشان بعض الناس دلوقتي بص على زوجته اهو ابو بكر بيضرب اهو اصل انت كل شويه تقولي لي الضرب وخد الشيخ مش عارف مين بيقول الضرب لا يجوز ومش الضرب ايوه الضرب بتاعك ده ده ضرب فيه القصاص اللي انت بتعمله ضرب ابو بكر ده يعني ده ده دي مداعبتك وانت بتداعب بولادك ابو بكر كان بيعمل كده زي مش انت احيانا ممكن لو والدك او والدتك او حد عزيز عليك راح ماسك ودنك كده وراح ايه فرك ودنك كده فرك بسيط يعني تتألم جدا خلاص او زي ما انت تقول للطفل كده كخ وتروح خبطه لو انت رحت ماسك ايد حد كده طفل في ابتدائي ورحت خابط ايده الخبطه دي مش ينكسر لو هو ليك انت مقدار عنده قوي فده اسمه ضرب ماشي فالمهم فطفق ابو بكر يضربه وطبعا ابو بكر بيضربه كاني بابي بكر يستحضر رضي الله عنه أن هذا المتاع عليه متاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعير عليه متاع من؟ متاع النبي أنت بتهزر فأبو بكر بيقول له إيه؟ بعير واحد تضله ما لو اديتك اتنين ولا تلاتة كنت عملت إيه؟ ده أنت واحد وتاه منك أنت ليه تعمل كده؟ فعادي يا جماعة لو كنت أبو بكر الصديق ولو كان اللي بيديرك أبو بكر الصديق ممكن يشتد عليك لموقف ما فاختفق يضربه ويقول له بعير واحد تضله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم على طريقة كلام أبي بكر الصديق سبحان الله ما تلاقيش النبي تجهم ولا عب- عبس ولا متضايق وحسبي الله ونعم الوكيل هو الولد ده أبو بكر من أول ما أنا شفته وأنا مش مرتاح له قلت إزاي ده هيشيل متاع عليه متاع هيشيل ال- يتحمل البعير عليه متاعي ومتاعك أو ده المفترض حد كبير لا لا لا ويقول النبي انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كأن النبي يعاتبه في مشهد زاخر بالرأفة والرحمة الرحمة بالغلام يعني أنت استشعر كده سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده يقول شوف شوف المحرم, المحرم بيعمل إيه ويبتسم حتى يلين قلب أبي بكر ويهدئ من روعه ودي من الحاجات المهمة قوي يا جماعة ويمكن هنتعلمها في دورات الايه التربية ألا وهي إن تعديل السلوك هو ده اللي بيكون الهدف المنشود فتعديل السلوك يجي من أي وسيلة كانت أحيانا ممكن يجي بطريقة زي دي تبتسم وتذكره بهيبة ما هو في أفعاله هيبة النسك وعظمة الشعيرة اللي هو فيها فهي إيحاء لطيف لأبي بكر أن يرفق بالغ- بالغلام شوفوا يا جماعة ال- ال- البعد عامل إزاي زي كده ما تلاقي مثلا الوالدة معلمة قرآن وت- إيه وتشد شوية فتلاقي الوالد يقول إيه الله يهديها معلمة القرآن ويبتسم فهي تبص له كده وبتاع يقول لها إيه يعني ربنا يزينك بزينة القرآن وأخلاق القرآن هي تفهم ان هو بيعاتبها ان صوتها كان عالي حبتين فنعم هذا العتاب الذي يلتقطه الاحباب فكان ده من ضمن المشاهد ولما بلغ احد الصحابه رضي الله عنها وقبيله اسمهم ال نضله فالاسلمي ده بلغوا ان زامله النبي تاهت فعملوا ايه حملوا هؤلاء جفنه من حيث يعني خدوا جفنه عليها الطعام وخدوها وانطلقوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام على الجمال جريوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بس بقى نروح للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وده يقول لنا يا جماعة خليك منتبه الله يكرمك خليك مركز الله يعزك بلاش فكره يبقى اللي قدامك انت حاسس ان هو محتاج حاجه وانت عامل نفسك مش واخد بالك ولا فارق معاك لا هم اتحركوا على طول خلاص وراحوا جايبين له بقى الحيس ده اللي هو الطعام اللي بيكون فيه اللبن المجفف يعني ايه وتمر وسمن وبتاع والكلام ده كله يعني حملوا عقليه جفنة يعني زي كده قصعة وعليها فأقبلوا حتى وضعوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلم يا أبا بكر فقد جاء الله بغداء طيب هلم يا أبا بكر فقد جاء الله بغداء طيب شوف حضور الربانية حضور جاء الله يكون في قلبك دايما تستحضر وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام برضه كل شوية يأنبه عارف إن هو إيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت قلت لك ما تركنهاش هنا أنت عملت مش عارف إيه أنت عارف أنت الحوارات اللي بتعمل كده قلت لك ما تفتحش التلاجة سبت النور متقاد والفيشة قلت لك ما حدش يجي ناحية الفيشة وأديك مش عارف إيه خلاص يا حاجة خلاص إحنا قعدنا والدنيا طفوها والحمد لله ومفيش حد اتصاب والدنيا هائتة لكن إحنا بشر فربنا يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا فجعل أبو بكر رضي الله عنه يغتاظ على الغلام فقال له النبي هون عليك يا أبا بكر هون عليك يا أبا بكر فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك أبنى خلاص يا أبو بكر وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره والله العظيم متعة متعة شوف الجمال يقول له هون عليك خلاص هو ما هو كان حريص يعني يضيعه يعني انت معلش يعني الاكل اللي اتحرق ده هي كانت يعني بتتفنن ازاي تحرق الرز عشان تعكنن على حضرتك والله كانت حريصة ألا تحرق الطعام هي حريصة انها تعمل لك احسن اكل يعني هون عليك خلاص عتاب وتم غيظ وانت اغتظت وخلاص الدنيا يا جماعة اما بتصغر في قلبك اللي بيحدث فيها بيصغر رد فعلك تجاهها لكن عما بتكبر قوي فبتبقى ايه ليها رد فعل مختلف الحاجة الكبيرة رد فعلها كبير اللي بيبقى قلبه عالي ومشغول ما بياخدش باله من الحاجات الصغيرة اللي بتقع أنا راجل ملياردير ماشي في الشارع وقعت مني عشرة جنيه لقيت اتنين تلاتة بيجروا عليها وعاوز ده يقول ده بتاعتي وده يقول ده بتاعتي من الأطفال اللي موجودين في الشارع أتخانق أنا بقى معاهم عم ألاقي نفسي أنا راجل أنا سري وأنا عارف إن هم يعني بيهزروا واخدينها بدون حق فأنا إيه لان انا مليان حتى عم اجي اخدها بقول لهم ايه على فكره يا شباب دي مش بتاعتكم مش بلاقي نفسي شمرت واروح قلع التيشيرت واجري عليهم ولا اللي هيقرب منها اقسم بالله فيها ايه فيها دم ما تلاقيش القصه دي لا لا لا دي في حته تانية خالص ليه لانه مليان فيقول وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره وهذا خلف مما كان معه وده يعني ايه ربنا أعطانا أفضل أهو الله أكبر فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر وكل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا ويقبل صفوان بن المعطل رضي الله عنه وكان على ساقة الناس والبعير معه وعليه الزاملة صفوان بن المعطل جاي وده كان على ساقة الناس ده كان في الأخير صفوان ده صافي القلب سبحان الله وأي حاجة تتعطل يجيبها لك رضي الله عنه صفوان تعرفين ليه قصة تانية عارفين ان هو ليه قصة تانية أيوة اللي اتهم في حادثة الإفك ظلما وعنوانا وبرأه الله من فوق سبع سماوات هو والسيدة عائشة وبرئ هذا الرجل صفوان رضي الله عنهم صفوان ده برضو أنا شكلي كده مش هنخلص حكة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ال... بعد العيد ربنا يهدينا وألا نستطرد إلا في شيء نافع صفوان رضي الله عنه كان حاجة جميلة أوي صفوان ده كان عنده مشكلة كان كثير النوم زي بعض الناس كده ينام ويقول أذكار السفر مع أذكار النوم لأن إيه هيصحى بعد فترة يعني فنومه تقيل أوي أوي أوي خلاص لما نومه تقيل ده يعتبر يعني نقطة خلاف الأولى يعني أحد نقاط الضعف ولا نقاط قوة تعتبر نقاط ضعف ولا نقطة قوة نقطة ضعف صح إزاي إنك تستثمر نقط نقاط الضعف بتاعتك وتتحول إلى نقاط قوة هنا يظهر المربي صلى الله عليه وسلم زي واحد يكون بصير القلب فقد بصر العين ده راجل ظاهرا يعني قليل ان احنا ممكن ما نعرفش نستثمره تفاجأ ان ده يخلف النبي في الصلاة وايه كمان ويحمل الراية في الجهاد ليه لانه لا يفر واحنا عاوزين الراية اداناها واقفة كده فبتروح انت جايب عبد الله بن مكتوم احمل الراية يا شيل الراية ما تفرش بقى في اي دربكه بقى والناس بتجري وبتاع هو ما يعرفش مين اللي بيجري ومين اللي بيجري وراه واقف فايه اللي حصل فسبحان الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جعله دايما يبقى في الساقه يعني إيه في الساقه يعني في مؤخره الركب احنا هنمشي يا صفوان اه احنا يا صفوان هن- متجهين الى البيت الحرام احنا يا صفوان هن- متجهين للمدينه فدايما صفوان كان يصحى كده اه يصحى متاخر براحته يشوف بقى اي حد ناسي حاجه في آه، بعير تايه يجيبه في واحد السيف وقع منه جابه فايه اللي حصل جعل النبي نقطه الضعف بتاعته بقت نقطه قوه للمجموع واستثمرها ففي حادثه الافك هو سبحان الله صحي وجد السيدة عائشة من إيه قد نسي الناس إيه أن يأخذوا الجمل بتاعها طيب هنا بقى صفوان كان على ساقة الناس أقبل والبعير معه وعليه الزاملة لقى البعير فجاء حتى أناخ على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبي بكر انظر هل تفقد شيئا من متاعك شوف يا سيدي جالك الحاجة بص كده شي شوف لو في حاجة تاه- تاهت ولا وقعت فقام أبو بكر فنظر فقال ما فقدت إلا قعبا كنا نشرب فيه كان في إناء كده زي الإناء قال الغلام هذا القعب معي أنا كنت بشرب معاه أهو في إيدي أهو فقال أبو بكر لصفوان أدى الله عنك الأمانة حياتهم جميلة حتى وهم يعني رايحين في عبادة والدنيا إيه سبحان الله مشهد جميل ودنيا بسيطة وقد إيه حياتهم حلوة القصة انتهت هنا لا طبعا ما انتهتش لسه ليها تكملة لسه ليها تكملة بس مش هنشوقكم ونقولها لكم سعد بن عبادة سمع القصة وعرف ان زميلة النبي وان البعير بتاعه أضله ايه آه، هذا الغلام فجاء سعد بن عبادة وابنه قيس طبعا آه، قيس ده آه، كان حاجة جامدة أوي أوي أوي وقيس ده رضي الله عنه كان ليه قصص وليه حواديت عالية أوي في الإنفاق لأنه متعلم من والده متعلم من والده وهو سبحان الله كانوا إيه عندهم شدة في الكرم لدرجة يعني إن كان والده بيعاتب الصحابة رضي الله عنه أبو بكر وعمر إن هما بيمنعوهم إن هما من الصدقة يعني أو كأنهم شايفين إن هما بيطلعوا مال كتير لأن كان قيس ده آه، بياخد دين دين يعني يكون مثلا ماشي في سفر كده فممكن يستدين عشان يكرم الناس وطبعا هم أثرياء فأول ما ينزلوا المدينة يدوا الناس ليه آه، الماديات بتاعتهم سبحان الله ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة سعد بن عبادة قال كلمة كده فيها خشونة قالوا كلمة فيها خشونة الكلمة دي قال اليوم يوم الايه يوم المرحمة ولا يوم الملحمة قالوا يوم الملحمة مين اللي بيقول كده ها مين اللي بيقول كده سعد والد مين قيس سبحان الله فهو رضي الله عنه لما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الراية هو اللي شايل الراية راية الم- أهل مكة راية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي بل اليوم يوم المرحمة فخد منه النبي الراية عتابا لي شوفوا المربي بقى هيعطيها لمين اعطاها اعطاها لقيس ليه لانك انت ممكن تتضايق لو خد لو اتاخد منك حاجه واتراحت لاي حد لكن تروح لابنك عادي في مكانها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المشاعر فياخد منه الرايه عشان الجمله اللي هو قالها دي عتابا ليه ويمتص يعني فطاح الايه آه، اهل مكه ويديها لمين لقيس حتى لا ت- إيه؟ يدخله شيء في نفسه سبحان الله المهم يعني هم كانوا عندهم كرم عالي قوي قوي قوي لدرجة أبو بكر في يوم من الأيام هو وعمر تكلموا على الجود بتاع قيس ده قالوا لو تركنا هذا الفتى لسخائه لهلك مال لأهلك مال أبيه لأهلك مال أبيه هيضيع مال فلوس أبوه لو سبناه كده الولد ده بيصرف جامد قوي في الخير أبوه عرف الكلمة دي يقول لهم جزاكم الله خيرا ربنا يحفظكم صح يقول كده قال والده بصوت عالي من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يعني زعلان مش عاوز يقول اسمهم يبخلان علي ابني عاوزين ابني يطلع بخيل شو يا جماعة دي ناس في حتة تانية خالص في يوم من الأيام قيس ده ادى واحد فلوس هدية قصدي قرض فجه الراجل في الموعد وهو كان من إخوانه المعسرين يعني فجه في الموعد الراجل يعني ضغط على نفسه وجاب فلوس فهو عاوز ايه يرد عليه فقال له ايه لما جه عشان يديله فابى ان يقبله وقال له ايه انا لا نعود في شيء اعطيناه احنا ما نداه احنا احنا بنرجع في حاجه نديها لا طبعا سبحان الله قيس ده كان في حته كده كان ما كانش عنده لحيه كان امرض يعني ما طلعوش لحيه لدرجه هم كانوا يقولوا لو استطعنا ان نشتري لقيس اللحيه باموالنا لفعلنا خلونا من القصة دي كلها ندخل بس في موضوع الزاملة فسعد بن عبادة وابن قيس ومعه الزاملة دي أول جه وجم برضه ببعير عليه حمل يحمل زادا يأمان رسول الله رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا النبي وشايفين ان الزامله البعير وقف وموجود و... فقالوا ايه ده واقف بباب منزله قد رد الله عليه زاملته فقال سعد يا رسول الله بلغنا أن زاملتك زاملتك أضلت الغداء يعني شفناها أن هي بيقولوا الصبح أن هي كانت ضايعة يعني وهذه زاملة ما كانوا يعني ده بعير غيره فالنبي قال لهم إيه قد جاء الله بزاملتنا فارجعا بارك الله عليكما ثم قال أما يكفيك يا أبا ثابت ما يصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة يعني بيقول له كفاية كده اللي انتوا بتعملوه احنا من ساعة ما جينا في المدينة انتوا مغرقنا فقال سعد المنة لله ولرسوله يعني يعني يعني تحس ان هو بيتقطع لا لا لا المنة لله ولرسوله والله يا رسول الله يا سلام الذي تأخذ من أموالنا أحب إلينا من الذي تدعى بقول يا رسول الله والله إحنا بيبقى عندنا متعة إنك تاخد مننا واللي بتاخده مننا أفضل بكتير من اللي أنت تتركه سبحان الله القصة ديت في تاريخ دمشق وذكرها كثير من أهل الإيه السير يعني فقال له يا رسول الله الذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تدعى فقال صدقتم يا أبا ثابت أبشر فقد أفلحت إن الأخلاق بيد الله فمن أراد أن يمنحه منها خلقا صالحا منحه وقد ولقد منحك الله خلق خلقا صالحا يا سلام فقال الحمد لله هو فعل ذلك يا سلام ايه الرقي ده يا جماعه بيقول له لا يا رسول الله ما الموضوع ده انا طب الحمد لله هو ربنا اللي عمل كده يعني عاوز يقول له ايه لا لا هي مش بالشطاره يا رسول الله انا راجل طيب خالص وبتاع والكلام ده كله قصه جميله في مغازي الواقدي فاسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويسترنا والله العظيم يا جماعه احنا خسرنا كتير قوي قوي ان احنا ما عرفناش الناس دي قاعدين نحكي قصه مش عارف ايه وكان في قطه اسمها قطه شوشو وكان في ديب اسمه الديب مش عارف الاعور وده حصل ايه بقى ولع يا عم ايه القصص اللي انت قاعد ليل نهار وتيجي تقول لي الواد بيقوم من النوم مفزوع ما شاف القطه مش مشيه وشاف الاسد اللي والديب اللي ما انت اللي قاعد تدخله في القصه دي ايه المشكله عما تحكي القصص دي قصص الكبار دول وتخليه يطلع كده مستمتع وعنده ثقافه وعنده اخلاق وعنده كذا وعنده هو ده الجيل اللي رباه محمد وصنع بماده الوحيين لما تعيشوا مع الأولاد كده وتحكيه وتدخله في المشهد وتعيش معنا ده حاجة جميلة قوي وسبحان الله ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة اسمها الأبواء ويجي واحد من الصحابة معاه هدية جميلة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وعاملها مخصوص لي للنبي صلى الله عليه وسلم ويفاجئ النبي ليه رد مختلف تماما تماما تماما بس يقوله له في غاية التلطف فإيه هي الهدية والموقف ده ده اللي هنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير ونفع الله بي وبكم حيثما كنا وكنتم